السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم بحفظه ويصرف عنا وعنكم كل ضيق وأن يجعل هذه المجالس مجالس يعمها السرور والنور وأسأله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بعلم نافع وعمل صالح ورزق طيبا مباركا ما زلنا مع كلام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الداء والدواء يقول ومن عقوبات المعاصي ومن الفواتير التي ينبغي أن يستحضرها العبد أنها تصغر النفس وتقمعها وتدسيها وتحقرها سبحان الله إن من عقوبات الذنب إن بيخلي النفس تكون صغيرة صغيرة بمعنى إيه؟ إن الإنسان يحتقر ذاته يبدأ يشعر إن هو مش الإنسان المكرم اللي ربنا كرمه وعززه ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى ومن يهن الله فما له من مكرم ودي هذا الباب اللي ابن القيم بيتكلم فيه ده ده من الأب دي من الأبواب الجميلة اللي ممكن فعلا ناس كتير إذا تأملتها تترك المعصية وهو فقدان التكريم فقدان التكريم إن الإنسان يفقد تكريم الله سبحانه وتعالى له لأن ارتكاب الذنب بصورة أو أخرى بيضعف هذا التكريم وذلك هتلاقي إن كتير يقول لك مع عن ذنوب معينة أنا عمري ما عملتها طب وهو ما كانش ملتزم تيجي تقول له طيب ليه زي مثلا ما اتقال على الإمام على أبي بكر الصديق رضي الله عنه كان يقول لما واحد سأله هل شربت الخمر في الجاهلية أهو جاهلية بقى في أكتر من كده يعني مفيش حاجة تحجز وتمنع وتحجب الإنسان إنه يرتكب هذا الخطأ فمفيش سقف مفيش مبادئ مفيش وحي فبقول له أنت شربت الخمر في الجاهلية قال أعوذ بالله الراجل بيقول له لما يعني قال كنت أصون عرضي وأحفظ مروءتي واخدين بالكم شوفوا الكلمة قالها قالها ازاي قال بحفظ عرضي وأصون مروءتي ما قالش بقى ايه وأطيع ربي ما كانش فيه استحضار فهو بيصون عرضه ويحفظ مروءته المروءة من أبي الدنيا قل رأيته سكرانا في سكك بغداد يبول ويمسح بثوبه ويقول اللهم اجعلني من التوابين ومن المتطهرين فشوف قد ايه ان الانسان نسال الله العفو والعافيه بيروح فين لما بيترك اما بيترك الوحي اما بتترك الطاعه بيكون الموضوع مشمئز ويكون الموضوع رخم نسأل الله السلامة فاللي بيرتكب في ذنوب كده الإنسان لما يستحضر الذنب يقول لك لا يا عم أنا مش هعمله تقول له هو حرام يقول لك لا يا عم أصون عرضي يا عم أنا إيه اللي دخلني في المتاهة دي سبحان الله مش عاوز يتهان مش عاوز يضيع التكريم بقى الله سبحانه وتعالى خلقني وأحسن صورتي وأكرم خلقتي وقال الله سبحانه وتعالى في شأن هذا الأمر ولقد كرمنا بني آدم فربنا كرمني ليه أسمح ليك إنك تهني ولذلك من الحاجات المهمة قوي في التربية وفي التعليم إنك تربي أولادك على مفهوم التكريم وما ينفعش تربيهم وانت بتهنهم يعني انت هتربي على التكريم اه عشان ي... الناس يعني ما تسمحش ان الناس تهينهم بس عمر ما الاولاد دول هيطبقوا اللي انت بتقوله الا لو انت كنت اول الممارسين لهذا الخلق معهم يعني مثلا تقول لهم خليكوا عندكم رحمه للناس وارحموا الناس واهتموا بيهم والاحسان ليهم والصدقه ليهم وانت شديد القسوه وشديد التضييق عليهم هو هيفهم الرحمة ازاي هيفهم الرحمة هيحصل اختطاف لهذا اللفظ اختطاف لهذه القيمة تم تفريغها من محتواها لأن اللفظ ده والقيمة اللي انت بتعلمها للناس عاملة زي الكيس زي الجراب فانت اديته كيس هو عاوز يشوف ممتلئ قد ايه السائل اللي جوه ده انت اللي مليته فلما حضرتك قلت له احنا عاوزين نكون عندنا مثلا كرماء على الناس رحماء على الناس وبعدين هو شافك الممارسة العملية بتاعتك معاه هو ده المحتوى الكيس اللفظ هو ده اللي انت بتقوله فهو عامل ايه هيقول برضه انا الرحمة وكرم الناس فهيقول شبهك هيقول كلام لكن هذا الكلام عشان كده تقول لك ايه لا انا المدرس ده بياع كلام المعلمه دي بتبيع كلام لكن هي في الحقيقه عشان كده من اكبر التاثير التاثيرات التي تغرس الخلق بعد توفيق الله وتيسيره هي المنهجيه الخفيه الا وهي ان تتلبس انت بالخلق الذي تريد أن تغرسه في غيرك تتلبس به سجية لا تمثلا يعني مش تيجي تقول بص احنا عاوزين نروح يوم الجمعة بدري المسجد عشان ابني يتعلم لا لا خلاص مش هيتعلمها ليه؟ لأن هذا الأمر انت رايحه ايه تكلفة لا تجمل ما عادش سجية ليك انت بتتجمل بيها انت بتتكلف طيب فإذا غاب الولد وأنت كنت مسافر أو كنت بتصلي في مكان هو مش موجود فيه التمثيل ده كان قناع أنت بتلبسه والتمثيل في قدر من التكلف عشان كده إيه هي أم أخلاقك الخلق اللي أنت معروف بيه الذي تمارسه سجية طب هل ممكن في البداية يمكن يكون تكلف إلى أن يكون سجية؟ آه ممكن تتدرب بس لازم تبقى مدرك الكلام ده فأم الأخلاق بتاعك اللي بيجي سجية بيجي بالعفوية واخدين بالكم في واحد بيقوم يصلي الفجر سجية خلاص يعني ما يعني لو هو يعني لو لو ما حباش يصحى الفجر ما حباش كده خد قرار ان ما يصحاش الفجر تلاقي نفسه أبية على الموضوع ده جميل طيب السيجية دي بتيجي امتى؟ بتيجي بعد سنة ولا بتيجي بعد اتنين ولا بتيجي بعد أربعين يوم ولا واحد وعشرين يوم؟ شغل التنمويات والكلام اللي هو واحد وعشرين يوم وهتعمل كذا والعادة هتترسخ والقصص دي كلها الكلام ده يعني غير مؤصل يعني لكن هي أدومه إنك تداوم وتكثر من الايه طلب العون شوفوا من الأسماء الجميلة أنك محتاجها على طول وربما البعض لا ينتبه لها من أسماء الله الحسنى أنها تكون في معيتك دائمة هو الرزاق ذو القوة المتين هذه الأسماء لأنها ذكرت في سياق الكلام عن علة الوجود وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فأقرب الأسماء لهذه الآية هي الرزاق ذو القوة المتين في أواخر الزاريات اللي هي أصلا تتكلم على الرزق فالرزق القدوة دي رزق وتحتاج قوة هذه القدوة في أي حاجة محتاجة هي من صور الرزق, الرزق أنك تستعين بربك سبحانه وتعالى ودي من ضمن الأسماء ومن ضمن المعاني اللي ربما تغيب عن ناس كتير أصلا في ناس ممكن يقول عمره ما استعان بالقوي المتين ممكن ما يكونش غابة يستعين به في العبادة يستعين به في الدعاء يستعين به في ترك الذنب يستعين به الرزق الهداية دي رزق الطاعة دي رزق فإنك عما تتكئ على ضعفك وتنكسر لربك الرزاق ذي القوة المتين وتطلب منه أن يعينك هتلاقي إن الموضوع ده بيجي فالسجية دي هتيجي مع ليه المداومة والوقت فلما أنا أغرس في ابني هذا الخلق ده خلق عالي قوي يبقى بنقول ان خلق التكريم انك تكرم انك تس... يعني تشارك في تكريم غيرك دي من ضمن الحاجات الجميله قوي والمهمه قوي اللي هم وهي تندرج تحت مفاهيم القوه استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين القوي الامين شوف اي حاجه فيك هي هتبقى واحده من الاثنين تحت بند القوه ولا تحت بند الامانه يعني انت مثلا بتحافظ على صلاه الفجر ده تحت بند الامانه انت بتتصدق وبتهتم بزكاتك وصله ارحامك تحت بند الامانه ما حثك عليه الشرع فغالبه يندرج تحت باب الامانه وما يتطلب من امور الدنيا فهو تحت باب القوه فموضوع التخطيط موضوع انك منظم موضوع انك نظيف موضوع انك شخصية مسؤولة ده بيشاركك فيه الطائع وغيره فده بند القوة في ناس كتير بقى بتربي ولادها على بند الأمانة بس وكل قيم الأمانة فيطلع إنسان صالح لكن هش في الدنيا كبد الدنيا بيخربشه ولا يستطيع أن يحافظ على هذا الصلاح وفي ناس بتعلي قوي قوي جانب القوة فهذا الشخص يبيع دينه لعرض من الدنيا عادي مش فاهم فعشان كده مهم جدا جدا الأمانة والقوة الاتنين دول وأي مهنة في الوجود أي مهنة في الوجود أي منصب في الوجود هيحتاج قانون هذا القانون الإداري العالي عاوز أعين أعين مين يبقى مسؤول الجودة مين مسؤول الموارد البشرية مين مسؤول الحسابات اللي عنده في الحسابات قوة وأمانة مين مسؤول الجراحة اللي عنده قوة وأمانة يعني قوة خبير بهذا العمل عنده خبرة عنده شهادات عنده تمكن قوة ماشي في الجراحة وامين على اعراض الناس امين عارف دينه في المساله ديت ايه الحدود بتاعته ايه التجاوز بتاعه عمليات الاجهاض يشارك فيها ولا ما يشاركش والضوابط بتاعته هنا مش محتاجه بقى القوه هنا الامانه واخدين بالكم الاعراض يبص مساحه قد ايه اللي ينفع يعني يمد بصره فيها والحاجات اللي ما ينفعش يتجاوزها حاجات بقى كتير الفلوس عم يجي ياخد هياخد حقه ولا هياخد حاجه اكتر منه شوفوا الامانه شوفوا رضي الله عن من قرأ يعني دي من ضمن الحاجات المهمة يعني اللي أن النساء بيحبوها يعني أن هذا القانون قالته فتاة بنت اللي قالته والإدارة كلها والعالم كله التوظيف كله في العالم كله مبني عليها أوه فأمة إيه قوانين في التوظيف مبنية على هذه اللي الرؤية فهنا ابن القيم بيقول لنا إن من عقوبات المعصية بتهز جدا مفهوم التكريم بتصغرك بتحقرك ولذلك اللي بيشرب مثلا مخدرات واللي بيقع في الحاجات المسكرات والكلام ده آه، الشخصيات دي حتة ان هو مش عارف ان هي حرام لا هو عارف ان هي حرام صح يعني بنسبة 99% من المبتلين بهذه الذنوب عارف ان هي حرام فانت بتحتاج بس من باب وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين وهو عنده درجه من الايمان هتنفعه هذه الذكرى فبتذكره بالنصوص ولكن مهم جدا انك تفوقه من باب التكريم ايضا فانك تقول له شوف ربنا سبحانه وتعالى كرمك خلاك انسان سوي محدش يهينك واداك نفس مكرمه انت مصمم انك تهين النفس دي شوف انت واقف قدامي هش تيجي تسلم عليا ايدك آه، بتتهري آه، شوف قاعد بترتعش خلاص آه، الناس خايفه تديك ظهرها تمد ايدك وتسرق من الدرج عشان تجيب فلوس وبتاع دايما حاسس انك مهزوز دا دايما حاسس انت ليه مصمم تاذي نفسك بيه ربنا اداك حته قماشه نظيفه كل يوم تر- ترقع فيها ليه وتخبط فيها ليه وتقطع فيها حته ليه حافظ على قماشتك عشان كده العبودية هي أن تحافظ على تكريم الله لك هي دي تمام العبودية إن ربنا إداك أمانة مكرمها لك أدى إنك محافظ كده على شياكتها على جمالها على رقيها إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى لأن إحنا مديونين يا جماعة صح؟ إحنا مديونين كل يوم إحنا صحينا فيه زي النهاردة كده نفاجأ أول ما صحينا نتصدم إن إحنا علينا ديون دين إيه؟ يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة يعني كل عظم في جسمك عليه صدقة أول ما تصحى من النوم النهاردة أنت صحيت آه دين جديد فتح اتفتح مصاريف جديدة أصل هي عاملة زي الكهرباء كده عارف فاتورة الكهرباء؟ عارفين فاتورة الكهرباء؟ كل ما هتشغل اللمبه كل ما الغساله هتشتغل كل ما التلاجة هتشتغل اه في فواتير المفترض تدفع انت مش خدت خدمه طب هتدفع يا حبيب قلبي انت النهارده خدت خدمه اه 360 عضو اكتر اقل عندك بقى الخ- الاعضاء دي كلها خلاص فدي الحاجات اللي فيها عظم الحاجات اللي فيها عظم اما العين والقصص دي بقى ده حاجه ده قصص تانية فانت النهارده صاحي من النوم آه، فتحت مسكت موبايلك بلعت ريقك بتحرك مفاصلك رحت الحمام لوحدك مع الفوق مع القصه دي كلها انت ما هتدفع بقى ما انت خدت ايه يوم جديد اليوم الجديد دي الخدمه الجديده دي عليها عليها ايه عليها مقابل طب ايه المقابل شوف بقى شوف عم تتعامل مع الرب سبحانه وتعالى بالطريقه دي والله العظيم هتفرق معاك كتير نفسيا فتيجي عينك تبص على حاجه وتقول يا احنا ناقصين انا اصلا عليا ديون انا مكسوف اصلا أخ- اخد ايه حاجه تانية تيجي لسانك يغتاب تقول يعني انت انت كنت دفعت اللي عليك طيب انت خلصت اللي عليك عشان تدفع تاني وكمان يوم ما تغتاب تغتاب حد من الفضلاء ومن الدعاة ومن العلماء ومن المعلمات للقرآن ايه يا سيدي سبحان الله طب هندفع ازاي يلا بسم الله كل تسبيحة صدقة فتقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده ايه عمال ايه ادفع ادفع ادفع بتدفع بتدفع بتدفع فواتير وكل تحميده صدقه الحمد لله الحمد لله وكل تهليل صدقه وكل تكبير صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى أين تجد مثل هذا الرب؟ طب أقول لك على حاجة تخيل لو الدولة بتقول إن فاتورة الكهرباء هنحاسبك إن الواط بكذا وكل ما هتدخل في شريحة جديدة هنحاسبك على إيه؟ على حساب جديد ويجزئ الحساب إنك تكتب تعليق على صفحتك يوميا أول ما تص- أول ما تصحى من النوم إنك تثني على الحكومة الناس كانت هتعمل إيه على الصفحات يوميا الصبح كده تصحى من النوم تعمل إيه؟ شوف سبحان الله فاتورة الغاز كده فاتورة الكهرباء كده فاتوره مش عارف ايه كده هتقول لي مش هعمل كده انت هتبقى اه ده انت ه... انت نفسك هتطلع تثني يعني مش هتس... مش هت... اللي مش ليه صفحه هيطلع ينادي واخدين بالكم ف أو في ناس بتقول لك انا هطبل مش هأثني بس نسأل الله العفو والعافية أشوف الرب سبحانه وتعالى يعاملك بهدوء ويسر يسر الودود سبحانه وتعالى ييسر عليك ييسر عليك سبحانه ييسر عليك الطاعة اركع لي أربع ركعات أول النهار أكفك آخرة حديث قدسي انك سبحان الله تحافظ على صلاه الضحى صلاه الاوابين دي مش بتاعت اي حد مش ما فيش حد بيعملها الصلاه دي دي صلاه مين لا مش بتاعت اي حد دي دي ناس مخصوصه يا جماعه دي ناس مخصوصه طب هنبدا نصليها امتى لو انا عايز اصلي من بعد وقت الشروق بتاع الشمس كده بنصايه الى قبل الظهر بنصايه طبعا الكلام ده يعني ايه لعامه الناس يعني ولا في كلام في الوسط كده طب وافضل وقت ليها يعني ممكن نقول من 9 ل 10 كده طيب ليه هي صلاه الاوابين ليه الصلاه دي صلاه الاوابين ليه خصت بكده لان صلاه يغفل عنها الناس الناس كلهم ايه ما بين في المدرسه وفي الجامعه وفي الوظيفه فما عندوش اسم مش فاضي مين اللي يصلي في الزحمه دي وفي ترس وسقيه الحياه يروح قايم مصلي ركعتين دي عاوزه ناس فراوده دي عاوزه ناس فراوده المحبين بقى هم دول الاوابين كان معانا شباب في في الجامعه محافظين جدا عليها اصل هي عادي جدا بين انت مش بتروح بتروح حمام تروح تجيب حاجه من مطعم بتجيب كذا انت عاوز رايح تغذي جسمك هو رايح يغذي قلبه برضه ما هو كل واحد بقى وايه واهدافه ف انا مديون ما عنديش استعداد احمل نفسي ديون تانية فمفهوم الفواتير دي بتخلي الانسان يبقى مدرك كويس قوي ان فكره الحساب وبعدين ربك سبحانه وتعالى اللي قال لك انه سريع الحساب وهيحاسبك قال لك في حاجات بتتقل قوي ولما تيجي معاك الحاجات ديت هنكرمك بيها وبعدين انتوا عندكم فسحه صحيح في المدارس ممكن تصلوها عادي جدا يعني بس محدش هيعرف يعمل الحاجات ديت الا لو هو تلبس بيها لان الطالب يشوفك بتصلي انت حضرتك بتعمل ايه ما انا بصلي الضحى وتبدا تقول له بقى ليه الضحى الضحى دي بيعمل ايه سبحان الله مبادره المفترض كل المدارس اللي بين قوسين بتتسمى اسلاميه تغرس المعاني ديت في نفوس اولادها فابن القيم بيقول لنا ومن عقوبتها انها تصغر النفس انها نفس صغيره كده الشاب اللي بيبقى مبتلى بالحاجات دي انت قاعد ليه تهين نفسك ليه تهين نفسك ربنا كرم كرمك كرم هذه النفس وخلاها ليه تهينيها ربنا كرمك وصانك وخلاكي ضرة سبحان الله ليه مصممة تهيني هذه النفس وتمشي كده و فاكرة انك عم تظهري جمالك آه لغير من آه محارمك ومن أذن الله أنت فاكرة أنك جميلة؟ لا والله والله قد أظهرت قبحك بس عند مين؟ عند الأطباء مش في دكتور بيبقى واقف في المطار كده يبقى واقف مع زميله كده بيقول له الولد ده عنده بوادر كذا هما الاتنين فاهمين صح؟ طريقة مشيته طريقة العطسة بتاعته بتاع على طول يقول لك الولد ده عنده مؤشرات كذا طب هم عرفوا ازاي دكاتره تخصص صح الناس اللي جنبها العاديه ما حدش واخد باله يقول لك الولد ده عنده قصر قامه طب وانت عرفتها ازاي ده ولد لسه عنده ست سنين تقول لقطوها ازاي يقول لك دكاتره بقى تخصص نفس الكلام برضه كل اللي عندهم معرفه بربهم يرون قبح هذا المنظر اوعي تكوني فاكره ان هم شايفين الجمال لا والله هم يرون جمال الله وقبحك يرون جمال الله أنه ما زال حليما عليك وما زال يسترك ويرون قبحك أنك ترفعي عقيرتك وعندك وتمشي في ملك الله مخالفة لأوامره ف... فهو تكوني شايفه ان هم انا فهو ربنا سبحانه وتعالى كرمك تلاقي برضو في البنات اللي تكون متزوجه و... او غير متزوجه وماشيه مع واحد وترتكب المخالفه وترتكب الفحشاء والكلام ده اوعي تكوني فاكره ان حضرتك بت... يعني ايه اللي هي الموضوع ده بيبقى ذنبه بس لا مش بيبقى ذنبه بس امال ده بيبقى ايه لا دي اهانه للنفس هو بيسترخصك اوعوا تكونوا فاكرين ان الشباب دول بيشوفوك يا غاليه لا طبعا هو شايفك ببلاش دي واحده رخيصه والرخص ده ما يدفعش فيه دي قاعده يا جماعه دي قاعده عند البشر حاجه رخيصه ادفع فيها ليه ليه اضيع دم حياتي ووقتي وفلوسي والكلام ده كله لا انا ما ادفعش انا يوم ما هدفع شبكه ومهر وقايمه والقصص دي كلها هدفعها لمين حتى لو دفعت ظاهرا باطنا باطنا خلاص هدناها رخيصه طب اتجوزت هدناها رخيصه في عينه رغم ان هو بيقول لها انت احلى حاجه وانت اللي ماليه عيني اه هي ماليه عينك لكن مش ماليه قلبك قلبك وعقلك شايفها ان هي رخيصه وبعد ما هتتزوج ده انك شاكك فيها ليه ده الاصل الا لو ربنا وفقهم في توبه حقيقيه بشروط التوبه المعروفه واخدين بالكم لكن اوعوا تكونوا فاكرين كده انا مره قلت لشاب في يوم من الايام بيسالني على زواج قلت له انت مقطع الدنيا يعني في الجامعه طب قال لي لا انا عاوز انا عاوز واحده غاليه كل دول رخاص وانا عاوز ام غاليه دول اصحاب كده اخدان انا يوم هتجوز هتجوز الغاليه مش هتجوز الرخيصه انت ليه بتقول علينا كده انا ما قلتش على حضرتك كده انا بقول على البنات الرخاص بس لكن لو انت غاليه طبعا انت الدنيا غاليه ليه بقى انت بتعرف الحاجه الغاليه والرخيصه ازاي من غلاها الشرع غاليه غليت في قلبنا وارتفعت في قلبنا وفي عقلنا ماشي ده مش ظلم ان للبنت مش هي اللي رخصت نفسها احنا مالنا واحده قالت يا جماعه انا ببلاش عادي انا فاتحه عرض ببلاش فين الظلم هنا مفيش ظلم خالص طب هو ما هو نفس الكلام هو مش هيروح لبنت عاوزه راجل غالي البنت يوم ما هتيجي هتقول برضه انا انا بحتاج واحد غالي فهو الدنيا في الاخر خالص مين اللي مين اللي غلى ومين اللي رخص حقيقه الموضوع كلام ابن القيم بقى العميق انها تصغر النفس وتقمعها وتدسيها وتحقرها سبحان الله فده مهم جدا ان احنا ناخد بالنا من هذا الامر ان المعصيه بترخصك المعصيه بترخصك انت غالي جدا جدا عند ربنا وكلما فعلت الذنب خلاص بتنزل درجه طبعا كلامي المقصود ومن اول السلسله بدندن عليه المراد بهذا الامر هو المستمر الغير تائب أما العصاة فكلنا عصاة هو مين منا ليس بعاصي فطالما أنت تلبست ببشريتك وأنت ابن آدم فكل ابن آدم إيه؟ خطاء فده الأصل لكن إحنا عاوزين نكون في منزلة خير الخطائين خلاص إن كثير التوبة كثير الأوبة كثير الرجعة وإلا كلنا بنغلط الفكرة بقى اللي مستمر والفكرة اللي مش شايف إلا الذنب بيقول لك انا مكمل فوق ومن عقوباتها انها تصغر النفس وتقمعها وتدسيها وتحقرها حتى تصير اصغر شيء واحقرها اصغر حاجه عشان كده يعني ان كنت ولا بد فاعلا ومرتكب للذنب فلا تجمع مع الذنب اهانه النفس يعني يعني خليك عندك قدر من الإيباء من الأنفة يعني إيه الكلام ده مثلا واحد هيشرب سجاير ربنا عافانا ونفسه يعني غلبته جامد خلي دايما محافظ على الرقي بتاع حاول تحافظ على جزء من الأنفة إيه هو الجزء من الأنفة ما تشربش كده قدام الناس وعيني عينك وحط رجل على رجل على رجل وتبدأ تقول الألفاظ اللي هم بيقولوها وتقعد في القهوة اللي هم بيقعدوا فيها طب ليه يعني يعني مش كفاية الذنب لا تجمع عليه بقى يعني الحتة دي حافظ حافظ على الكلام ايه ده خلي عندك أنف شوف انا اقول لكم على حاجه واحد ريحته حلوه واحد ريحته واحد ريحته وحشه مين اللي مكرم نفسه حاجه بسيطه اهو ده واحد ريحته حلوه وده واحد ريحته وحشه ده واحد تيجي تقعد جنبه تاكل تلاقي ريحته مدخنه تتضايق صح ما ده صوره من صور اهانه النفس يجي يتجوز يقرب من اهله تقول له معلش بس لو آه، انت عملت بقك بالمعجون هي امال تلمح تلميحات ما خلاص نصحت في السجاير ومفيش امل فتبدا بقى ايه شوف بقى كل كلمه من الكلام ده بيقطع في قلبك لو انت عندك ايه وبيقطع في نفسك لو عندك نفس تقول لك عملت بقك بالمعجون طيب بقول لك لما تاكل لبان آه بقى تجيب شيكلت كده ولا حاجه بالنعناع اجيب لك مش عارف ايه طب مش عارف أهي، امال يقولوا معاه عاوزين يوصلوا ايه كل كلمه من دي لو الانسان ده عنده كرامه بيتضايق وبيتخنق خلاص طب عشان ما يقفش مع نفسه يعمل ايه يحفل على ليه على الطرف الثاني طب ما كنت وقفت مع نفسك وتشوف قد ايه ان ان إن المعصيه دي مبهدلاك سبحان الله هو بيبقى شايف كده اه بيبقى شايف كده بس مش عاوزك تشوف ان هو شايف كده فلازم يشوش على الباب ده ماشي ممكن يكون حاضر اللقاء دلوقتي وبيشوش عليك وانت بتسمعني دلوقتي على فكره كلامه غلط وانا مختلف معاه والكلام ده ايه ده يا عم بس خلينا نكمل الفكره دي احنا لسه ايه على الصبح فمن عقوبتها انها بتصغر النفس بتطمعها بتدسيها بتحقرها حتى تصير اصغر شيء واحقره كما ان الطاعه تنميها وتزكيها وتكملها سبحان الله في حديث جميل النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر فيه أهل النار يعني من من مين ما هم أهل النار فمن ضمن أهل النار أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في صفات هؤلاء عما قال وأهل النار خمسة يعني من أهل النار في خمسة كده فكان في حد منهم عجيب جدا النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي عنه يقول ايه ورجل خائن واحد بيخون نسأل الله العفو والعافية الراجل الخائن ده اللي بيخون ده لا يخفى له طمع يعني لا يخفى عليه شيء مما ي- ي- يعني يمكن ان هو يطمع فيه ممكن يطمع فيه وان دق يعني اي حاجه راجل عنده ملايين وبيتخانق على خمسة جنيه من بتاعة أم محمد بتاعة الجرجير بتشوفوهم الناس دي راجل ملياردير وخناقة كبير عليه على 3 جنيه بتاعة العصير ويا خلاص محدش بيضحك عليا محدش بيضحك عليك ايه ده فلان بيه اللي كان مشترك معاك في استيراد وبتاع الكلام ده كله ضحك عليك في لقطة كونتينر واحد بس 181 ألف خلاص وكنت يعني منشكح وسكت لا هي الفكرة كلها هو داء عندك خلاص لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه نسأل الله العفو والعافية هو دايما كده مهما دق الحاجة مهما الحاجة كانت دقيقة تلاقيه يعني سبحان الله ربنا يعافينا والله تلاقيه عنده بحث في التفحص في الموضوع ده ويتطلع عليه عشان يوصلوا يخونوا برضه عنده إغراق في وصف الخيانة شوف لا يظهر له طمع في حاجة إلا ويخون فيها مهما يقول النبي وإن دق رغم أن الحاجة قليلة جدا بسيطة جدا يسرق سبحان الله راجل بيوزن له التفاح ولا بينز- بي- بيوزن له أي حاجة فتلاقي الراجل إيه يخليه كده ومش واخد باله يروح واخد واحده طب انت هتستفيد ايه؟ هي كده هو داء سبحان الله وفي ناس عندها داء السرقه عندهم داء السرقه بيوصلوا من المرحله دي ان هو مرحله ادمان واحيانا بيبقى في قدر من الورث بيورثوه ودول محتاجين يتابعوا مع حد نفسي الموضوع بيوصل تبقى ثرية جدا وتدخل وتسرق تبقى اصلا شارية شارية من ال من ال ال hyper ولا من ايا كان يعني شايله حاجات اشترت بحوالي 3 4000 جنيه وهي عند الكاشير تروح مادة ايديها سحبة شوكولاتة انا اسال الله السلامه وان دق طيب ده ده اه ده محتاج علاج محتاج علاج علاجه محتاج حد اللي زي بالصفه ديت محتاج يراجع حد نفسي فيها لان دي من ضمن الحاجات الادمان سبحان الله ما كل يوم بقى بنكتشف ان ايه ان فيها ادمانات جديده يعني وكلما خالفنا وابتعدنا كلما ابتلينا بامراض واسقام لم تكن في من سبقنا اوجاع بقى يقول قال تعالى قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها الآية دي مفترض تتكتب في كل المدارس وتتكتب في كل الجامعات ما تكتبليش قل رب زدني علما وتدلس على الشباب وبس لازم معاها الآية دي قد أفلح من زكاها هو ده الفلاح الفلاح عاوزك تبقى فالح وناجح و اهدى يا عم الحاج فالح بم... بمقاييس مين؟ بمخ... بمقاييس اللي خلقني وخلقك وخلق الارض اللي احنا ماشيين عليها والهواء اللي بنتنفسه والشمس اللي بتطلع اللي بنستفيد منها والارض اللي ماشيين عليها والسماء اللي فوقنا هو بمعيار من خلق كل هذا الكلام اه ولا حضرتك كده طالع بافتكاسه جديده وسميت ده اسمه فلاح قد افلح من زكاها فشوفوا بقى عشان كده ماده تزكيه النفس دي ماده لو لو اي دوله في العالم عاوزه تنجح ومرتبطه بالاسلام لازم ماده التزكيه ديت تدرس ليه لو انت عاوز تنجح حتى من باب الدنيا لازم تدرسها لانك لو الشباب اتربوا وعرفوا المعاني دي مش هتلاقي واحد حرامي فباب الرقابه وجهاز الرقابه والكلام ده كله هتلاقي ان بدل ما هو يا عيني مش عارف ينام بسبب السرقات اللي ليل نهار دي والظلم اللي ليل نهار في المؤسسات وده يضحك على ده وده يسرق من ده وده يعمل كذا هتلاقي الكلام ده كله قل ليه؟ مع الانسان ده بس خد معنى الامانه شربه فبيسمعوا في الاذاعه بيشوفوا في الع... في الاعلانات بتاعه المدارس بيشوفوا في اللوح بيشوفوا في المدير بيتكلم على الامانه المعلم بيتكلم على الامانه بيلاقي ان المدرسه وهي بتاخد الراتب بتاعها بتقول يا جماعه لا بس انا جيت متاخر خمس دقائق فاخصموا مني طبقا للائحه فتلاقي في امانات عاليه جدا جدا جدا في ورقه مرميه في فالست راحت تشيلها العامله فتلاقي مدير المدرسه بيقول لها لا ديت انا اللي رميتها انا هنزل اجيبها انا انا اللي هشيلها فعما يشوفوا الامان اهي بس موقف زي كده شوف كميه بقى كام الشاب ده هيطلع اللي هيطلع منهم طبيب هيبقى عنده امانه ولا مش عنده امانه ولا هيلاقي نفسه بيقول لك انا هتحاسب حسبه معينه وما تقولش للمستشفى ومش عارف ايه المدرس هيكون عنده امانه ولا ما عندوش امانه ولا بيخلص مع المؤسسه هنا ويلمح بالدروس ويبدا بيقول بقى يشوف المساله ديت لا دي عاوزه شرح كبير ديت وقت الحصه مش هيكفي عموما دي بنشرحها بقى في السناتر والكلام ده كله انت امين انت دي مدينه فاضله لا يا جماعه مش مدينه فاضله والله لا لا لا ما يعني هو ده الاسلام إخوة الإسلام نحن لا ينقصنا إلا الإسلام بس لا ينقصنا إلا التفعيل الإسلام ده كان شعار بيقولوا أول شيخ اكتحلت عيني فرأيته في حياتي من أهل السنة والجماعة هو الشيخ محمد صفوت نور الدين كان بيدي جنب البيت عندي لقاء شهري فمرة دخلت المسجد وبتاع فلقيته بيقول إخوة الإسلام نحن لا ينقصنا إلا الإسلام لسه بقى إيه كنت في تانية جامعة تالتة جامعة الراجل ده بيقول إيه فسبحان الله فعلا أنت لا ينقصك إلا تفعيل الإسلام بس فعله هتلاقي نفسك بقى مدينة فاضلة وحاجات كتير قوي تنجح دنيا وآخرة يا جماعة الإسلام كدين كدين كفلسفة هو أنزله الله ليصلح دنياك ويصلح آخرتك طب لو الآخرة مش شغلاك خده يصلح دنياك خده هيصلح دنياك فاهمين فحضرتك عم تعيني الموظف الامين صدقيني انت هتنجحي في دنيتك يعني المؤسسه بتاعتك هتكون ناجحه معنى كده اللي احنا ما نعينش حد ما يكونش لا لا يكون برضه قوي في المجال بتاعه بس دوري على القوي الامين حتى لو انت مش بتاع اخر يا سيدي ولذلك ما تستغربش ان الاسلام بيجبر فلسفه الاسلام تجبر كل الناس اللي تحتهم ان يمشوا على دين الاسلام حتى لو غير مسلمين حتى لو غير مسلمين ليه؟ لأن ده أفضل منهج في الوجود النهاردة أمريكا شايفة أن الديمقراطية هي الحل وفلسفتها والليبرالية هي الحل فبتجبر العالم كله بيها واللي اللي مش هيسمع الكلام ده لا ممكن هيبقى فيه مشاكسة طيب ليه هي فلسفتها أن ده منهج غير قابل للنقاش الجماعة العلمانيين والليبراليين والنسويين وكل واحد من وجهة نظره ده المنهج الوحيد اللي ينبغي أن يسود أو عشان هيصلح الدنيا فعشان كده بيضغط جامد فيه وأنا قلت لكم كده إن الصراع على وجه الأرض كله من يوم ما ربنا خلق آدم إلى أن يرث الأرض ومن عليها هو عشان إجابة سؤال السيادة لمن؟ السيادة لمن؟ مين اللي ليه السيادة؟ مين اللي يبقى ليه, ليه, ليه السلطة الحاكمة؟ أمريكا بتقول أنا، الصين يقول أنا، روسيا تقول أنا، ليه اوكرانيا ما تعملش كده انت المفروض تسمع كلامي انا اللي اسود انا اللي ليا السلطه انا اللي ليا قرارات الحرب العالميه اصلا فاخرتها عشان ايه هو في واحد عاوز يسود فرب العالمين سبحانه وتعالى يعلم ان الطباع مختلفه وان نفوسها تختلف صح فلازم السياده تبقى لمين لحد غير المخلوق انت ليه مش معنى انت اللي كلامك اللي يسود عليا يعني اشمعنى انت يعني انت ايه الفرق بينك وبينك يعني انت ليك اربع عيون انا ليا اتنين عين مش معنى يعني مش معنى الامريكي ليه مش الياباني ليه مش الهندي ليه مش البوذي ليه مش ليه مش الناس ديت فعشان ما فيش حد يقول مش معنى انا خلاص هو الخالق فقط حصريا يبقى شرع الله يعلو ولا يعلى عليه فهي من الناحيه العقليه يعني من الناحيه العقليه المحضه السياده لازم تكون لله صح من ناحيه العقل المحض ليه مش ليه مش انجلترا ليه مش اليابان ليه مش كذا فالناحيه العقليه بتستوجب عليك ان يكون الله سبحانه وتعالى فانا كمسلم لان صاحب عقل سوي هو ده القرار الصح اللي لابد ان ايه ان يسود ف اللي اللي يفهم الاسلام كده يفهم اصلا فكره ان فلسفه ذروه السلام تشريع الجهاد اصلا فلسفه قمه الرحمه وقمه العقلانيه مفيش تعطش للدماء اصلا في القصه في المشهد كله ده في تضييق جدا على ايه على الدماء انت تبقى واخد لسه الاسير اللي قتل والدك وخد مالك وقتل اخوك في المعركه وبتاع اول ما تاسره تلاقي الشرع يقول لك ايه اطعمه على حبك للطعام ده على حبه مسكينا ويتيما واسيرا يا تبقى جايب وجبه بقى بعد المعركه وسخنه وايه والريحه مكسره الدنيا الاسير اللي, اللي انت ربطه ده اه يجي الشرع يقول لك ايه انا الان برغبك وأثني على من يترك هذا الطعام ويعطيه لأسيره إيه ده؟ ده راجل كافر ولسه قاتل أخويا وواخد فلوسي وكان وكان وكان وكان آه أطعمه ليه؟ نحن نحن هداة إحنا هداة للبشرية أرسلنا الله رحمة للعالمين فأنت دي سبل دي دي رحمة عشان كده إيه؟ يعجب ربك من قوم يدخلون الجنة في السلاسل الراجل ده عم يشوف كده هو ده ايه ده ده ان شاء الله انت مديني انا الوجبه دي اول حاجه هتجي له يقول لك الراجل ده حاطط لي فيها سم فيفاجئ ان هي مش سم ولا حاجه خلاص ويجي ميه ميه ساقعه وميه معكره انا اشرب المعكره وانت تشرب الميه الساقعه انت تنام في المكان الهادي وانا انام في المكان اللي ايه اللي مش جاهز ليه هو ديني كده ديني اللي قال لي اللي انا اجاهدك هو اللي قال لي اللي انا اعمل كده معاك ما هي القصه مش قصه احنا جايين نتخانق مع بعض واخدين بالكم طب وهنعمل ايه في الاسير والله بقى ساعتها امير الجيش هو اللي يقول امير المؤمنين هو اللي يقول رئيس اللي المسلمين هو اللي يقول مش بتاعتي يعني ده ممكن يمشيه اه ممكن يمشيه ده ده والله ده ده ضربني ضربه في في المعركه في صدري اقسم بالله ده انا مش عارف انام منها عادي برضه هنسيبه عادي جدا هو هو ده الدين يا جماعه الدين ده سيف على رقبتك اما بتعيش معاه كده بتلاقي نفسك الدنيا هاديه خالص فعرفتوا يعني ايه تكريم ربنا مكرمك ايا كنت طالما انت بني ادم كرمك فمش جعل ان في حد هو اللي يتحكم فيك وهو اللي يقول لك تعمل ايه وما تعملش ايه لا الرب سبحانه وتعالى حتى محمد صلى الله عليه وسلم لا يقول لك من تلقاء نفسه ولكن لأنه رسول الله رسول الله دي مهمة أوي أن الله أرسله آه لكن مش هو لوحده صلى الله عليه وسلم فيقول قد أفلح من زكاه فمفهوم الفلاح ده مهم جدا وإحنا بنربي أولادنا على النجاح الدنيوي نقول لهم الفلاح الأخروي رقم واحد والنجاح الدنيوي مهم لأنه هيسر عليك سبل فلاح أخروي ييسر عليك سبل الفلاح الأخروي طب لو تعارض ابني يفهم كويس أوي إن الفلاح مقدم على النجاح إن الفلاح مقدم على النجاح لو تعارض لكن طالما مفيش تعارض جميل بس ما تقوليش إن مفيش تعارض وابنك ليل نهار أنت مقضيه بال 18 ساعة في سكة النجاح وتيجي تقول لي الفلاح اهو واخد 10 دقايق في اليوم لا انت راجل بتلعب ده راجل بتلعب الفلاح النجاح الدنيوي الدنيا هتاخد كام 60 سنة طب الآخرة هتاخد ما لا تستطيع أن تحصيه طيب ده مش سلوك واحد بيربي واحد لآخرته لا ده سلوك واحد بيربي للدنيا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ولا تنس نصيبك من الدنيا الآية دي احنا بنستعملها دايما في غير موضعها صح الآية دي احنا بنستع... الآية دي بتسمعوها امتى يا جماعة؟ ما يقول يا شيخ ما, ما تنساش نصيبك من الدنيا برضه ربنا بيقول كده بتن... ايه بتتقال لمين؟ بتتقال لواحد شغال في الآخرة تقول له يا حاج يا حاج الله يهديك ما تنساش نصيبك بتاع الدنيا لكن مش يبقى في واحد غرقان وفي قاع المحيط وانت تروح ايه منزل له كده سماعه تحت 6 كيلو في الميه وتقول له ايه افتح بس السبيكر عشان اقول لك حاجه ولا تنسى نصيبك في الدنيا هو اصلا تحت خالص فاهمين النقطه دي مهمه احنا بنقولها لمين لواحد رافع خالص سايب الدنيا وسايب الدنيا خالص بتعمل ايه اصلا قاعد في الجامعه اصل انا مش عارف ما انا زاهد يقول لك لا يا حبيبي لا تنسى نصيبك من الدنيا فالايه دي بتعالج ازمه عند حد واحد شايف ان الدنيا دي كلها مذمومه وما فيش خلاص وهي فانيه وخلاص القيامه جايه والدجال بيقولوا ان انا شايفه من البلكونه هناك خلاص والحرب العالميه هتبدا تقريبا بيقولوا السبت الجاي او قبل او قبل الظهر او قبل العصر يوم الاحد فالدنيا هي هتولع فانا همسك الدنيا هتقوم يعني الاخره هتحصل اه اذا قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله فليغرسها قوم يا عم شوف فسيلتك فين واغرسها واخدين بالكم لكن ما ينفعش يا جماعه ما ينفعش تيجي عند واحده راقصه وتتكلم على السعي كل يوم بتخرج من الفجر عشان تركب القطار وتروح المحافظة التانية عشان تلحق اللي تاخد وتحجز النمرة بتاعتها والدرجة بتاعتها والشغل بتاعها وانت تيجي تقول لها ايه والله سبحان الله يعني فعلا وليس ليس الانسان الا ما سعى والله الواحد سبحان الله عما بيشوفك بيحتقر همته و... اه في همه بس همه فين؟ هي اللي زي دي تروح تقول لها الكلام ده انت مدلس ما تدلسش على نفسك نسال الله العفو والعافيه واحسن حاجه بيعجبني فيك انك بتاخدي الفلوس ديت وبتصرفي على ايه على اخواتك الايتام هو ده كلام يتقال في السياق ده وتبدا بقى تقول انا وكافل اليتيم كهاتين والكلام ده كله لا ده ده لعب بدين الله هيكتشف امتى عندما يهال التراب عليك قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها فيقول ابن القيم والمعنى قد افلح من كبرها وعلاها بطاعه الله واظهرها وقد خسر من اخفاها وحقرها وصغرها بمعصيه الله واصل التدسيه الاخفاء ومنه قوله تعالى يدسه في التراب يدسه في التراب فالعاصي يدس نفسه في المعصيه ويخفي مكانها ويتوارى من الخلق من سوء ما ياتي به قد انقمع عند نفسه وانقمع عند الله وانقمع عند الخلق رهيب ابن القيم في الفاظه انقمع دي تحس ان هو يعني بيدفنه فالطاعه والبر تكبر النفس وتعزها لله العزه ولرسوله وللمؤمنين سبحان الله عزه عزه عند اهل الايمان عزه عند كل من يقترب من شرع الرحمن وسنة العدنان صلى الله عليه وسلم مش كده ربنا يقول ايه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين بس في ناس مش شايفة كده ما هو قال لك ولكن المنافقين لا يعلمون دي عاوزة إيمان عشان تلقط أصل ديت عاملة زي الإذاعة كده في بس شغال لكن الاستقبال على حسب اللاقط اللاقط موجود هتلقط ما في راديو جنب الراديو بتاعك اشمعنى الراديو ده لقط عبد الباسط وبيسمع وسامعين القران والتاني مش عارف يجيب قاعد امال يسمع ام كلثوم وفي تشويش يقول لك على فكره اذاعه قران كريم مش شغاله لا هي شغاله بس حضرتك اللقط مش شغال العزه موجوده كل واحده متزييه بزي امهات المؤمنين ولابسه حجاب الذي يحبه الله سبحانه وتعالى البنت اللي لابسه الحجاب ده ومتزييه بالزي الذي يحبه الله ويحبه رسول الله ديت بنت يعني مكرمه البنت دي مكرمه البنت دي عزيزه بس فين؟ مش في قلب اي حد ما هو ربنا قال كده ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين فكلما ازداد ايمانك كلما ازدادت عزتك بس في ناس مش شايفة هو ربنا قال لك في ناس مش هتشوف أصلا وفي ناس مش هتلقط المعنى ده ولكن المنافقين لا يعلمون طب الحل لا تلهكم بقى ما تنزلش بقى شغال في الله يقول فالطاعة بتكبر النفس تعزها تعليها الطاعة دي أسانسير الصعود حتى تصير أشرف شيء وأكبر وأزكاه وأعلاه ومع ذلك فهي أذل شيء وأحقره وأصغره لله سبحانه وتعالى وبهذا الذل أي بالمعصية حصل لها هذا العز والشرف يعني الذل المذموم والذل المحمود المحمود أسجد واقترب كلما انزللت لله كلما صعدت فيقول وبهذا الذل الشريف يعني حصل لها العز والشرف والنمو فما صغر النفوس مثل معصية الله وما كبرها وشرفها ورفعها مثل طاعة الله عشان كده أنا حاسس إن أنا صغير في نفسي أنا حاسس مش عارف إيه الإحساس ده يزول إمتى لما حضرتك ربنا سبحانه وتعالى يستعملك وتكوني واضح جدا وعارف كويس قوي إنك تبعد عن التدسية ما تدسش نفسك بلاش تدفن نفسك بلاش تدفنها في التراب فربنا يرفعكم ويعزكم ويجعلكم من الفالحين الناجحين وأسأل أن يجمع لكم بين العفو والعفو والعفاف والعافية في أمن وأمان وستر وإحسان وأسأله أن يوفق أولادكم وأولادنا للفلاح والنجاح ويرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم